برك عظيم
حديث قدسي قويم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع من روائع الأحاديث القدسية حديث الليلة دي حديث في غاية الروعة حديث عن آخر من يدخل الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة ويجعلنا من أوائل من يدخلون الجنة في هذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة يعني عارفين حضراتكم أن عصاة الموحدين في مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم سبحانه وتعالى ورحمته سبقت غضبه طيب لو إنسان عصى ربنا ولم يتب من تلك المعصية وربنا قدر أنه يعذب بالمعصية دي في النار ثم يخرج من النار ويدخل الجنة أحيانا بتكون معاصي الإنسان كبيرة شوية فممكن يطول شوية في النار وممكن يقعد أكتر يعني من غيره ففي النهاية آخر واحد بقى من عصاة الموحدين هو موحد في النهاية لازم هيخش الجنة إن شاء الله لأنه لا يخلد موحد في النار فهو ذنوبه كانت كثيرة فطول في النار فكان آخر واحد يخرج من عصاة الموحدين بعدها بتغلق أبواب النار على الكفار اللي هم المخلدون في النار فهذا الرجل خرج من النار أو أخرج من النار ليدخل الجنة ده آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يخش الجنة لأن خلاص أهل الجنة دخلوا الجنة من فترات بعيدة فهذا الرجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي حصل له بقى فقال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة مواصفاته إيه يا رسول الله حصل له إيه الرجل ده فقال هو رجل يأتي بعدما أدخل هو رجل يمشي على الصراط والصراط كما تعلمون حضراتكم هو أحد من السيف وأدق من الشعرة صراط حاجة يعني ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم صراط رفيع جدا وحاد جدا تمشي عليه الرجل دي ممكن تقطم نصين لكن لأهل الإيمان ما شاء الله هيعدوا كالبرك وكالرعد وكأجاويد الخيل وكالراكب المسرع لكن آخر واحد بقى أو أواخر الناس اللي تخش عياذا بالله هيعدي على الصراط يزحف على بطنه ومساحة الصراط ربنا يعافينا ويعافيكم ضخمة جدا فوق ما تصور لأن الصراط هو عبارة عن الصراط اللي منصوب على متن جهنم يعني ربنا يعافينا ويعافيكم لو إن جهنم كده فالصراط منصوب من أولها لآخرها ومساحة يعني مساحة خطيرة جدا مساحة كبيرة لا تتصورها يعني لك أن تتخيل أن الواحد من أهل النار ربنا يعافينا ويعافيكم حجمه هيبقى كما بين مكة والمدينة تقول لي ده كلام فيه مبالغه لا مش فيش مبالغه ده الحديث رواه مسلم والترمذي وان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر يوم القيامه في النار كمثل جبل احد الضرس الواحد او السن الواحده وفي روايه اخرى ناب الكافر السن او الناب يعني الانسان في فمه 36 أي 32 سنه وضرس وناب تخيل حضرتك في في فم هذا الرجل 32 جبل كل جبل كجبل احد طب ازاي يا شيخ محمود الجبال دي اتحط في فم هذا الرجل لما تعرف حجمه قد ايه هتعرف اتحط الجبال دي ازاي قال درس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وسمك جلده أربعون ذراعا وفي رواية سبعون ذراعا مفيش اختلاف بين الروايات لأن الكفار دركات والمؤمنون درجات كل واحد مؤمن هيخش الجنة دي درجة والكافر أيضا له دركة فإذا دخل الكافر دوت ما يستويش مع ده الكافر المحارب غير الكافر غير المحارب الكافر اللي قتل مئات وآلاف من المؤمنين غير الكافر الذي يأتي يوم القيامة كافرا ولم يقتل أحدا كل واحد يعني لا يستوي بالآخر فهذا الرجل سمك جلده التخن بتاع الجلد طب ليه تخن الجلد لان النبي قال لان ربنا قال كده كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لان مراكز الاحساس كلها في الجلد مش في اللحم ولا في الايه ولا في العظم فهذا الرجل سمك جلده 40 ذراعا او 70 ذراعا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما بين منكبيه وفي رواية ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة يبقى ادي نص الحديث حديث رواه مسلم يعني في اعلى درجات الصحه انتوا عارفين اعلى درجات الصحه ما توافق عليه البخاري ومسلم ثم البخاري ثم مسلم دي اعلى درجات الصحه في الاحاديث فشوف مجلسهم جهنم كما بين مكه والمدينه تخيل بقى حضرتك بقى لما يكون مرصوص مثلا كم مليار كافر وفوق كل دولت الصراط فهذا رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ماشي شوية على الصراط ويكبو مرة يزحف على ايديه ورجليه وتسفعه النار مرة خبر أبيض ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويجعلنا وإياكم من الذين يمرون من على الصراط كالطرف عارف حضرتك لما تطرف بعينك كده هو عدى من أول الصراط لآخره طب ازاي يا شيخ محمود ده انت لسه بتقول لنا دلوقتي انه مي- مئات المليارات من الاميال من على الصراط هيعديها ازاي بقدره المولى عز وجل لما ربنا في آه، حادثه الاسراء والمعراج قال سبحان الذي اسرى بعبده يبقى الذي اسرى بالنبي هو الله هو الذي يسر فلا- طالما فيها الله سبحانه وتعالى هو الذي اسرى يبقى لا زمن ما تحسبش زمن لا تحسب لا مساحة ولا مسافة ولا زمن لأن الله على كل شيء قدير ولذلك بدأ السورة بكلمة سبحان ما قالش يسبح ولا قال سبح إنما ذكر كلمة سبحان التي تشمل الماضي والحاضر والمستقبل يا سلام شوف إعجاز القرآن عامل إزاي فهذا رجل يمشي على الصراط يمشي مرة ويكبو مرة يقع مرة وتسفعه النار مرة تلسعه النار مرة حتى إذا مر من على الصراط خبر أبيض الراجل ده هيمر من على الصراط بعد كام مئة سنة أو بعد كام ألف سنة بعد سنين طويلة قوي سنين طويلة بجد فوصل الناحية التانية تخيل حضرتك بقى العذاب اللي هو كان فيه عمال يمشي مرة ويزحف مرة والنار تلسعه مرة لحد ما الحمد لله عدى الناحية التانية فأول ما وصل الناحية التانية نظر إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك والله العظيم لي حق ورب الكعبة لي حق تبارك الذي نجاني منك هي النار دي شوية يا جماعة يا رب ينجيني وإياكم يا رب يا رب ينجينا يا رب بغير سابقة عذاب ولا حساب لأن النار لما يوصفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله وأعلم الخلق بالله لما يقول ناركم هذه التي توقدون عليها النار اللي في الدنيا دي هي جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لو هنتعذب في نار الدنيا ربنا يعافيكم يا رب وإن كانت نار الدنيا لكافية دي كفاية أو علينا قال أجل ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها تخيل حضرتك أقوى نار عندنا في الدنيا إيه اللي بنسايح بها الحديد والصلب عمرك زرت مرة مصنع حديد وصلب لو رحت هناك هتشوف منظر غريب قوي ربنا يعافيكم هتلاقي قطعة الحديد اللي لو حضرتك خبطت فيها ممكن رجليك تتكسر واللي لا يمكن تقرب منها لأنها صلبة جدا بتتحط في الفرن تنزل من الناحية التانية مية زي المية تخيل نار وصلت لمرحلة إنها تخلي الحديد الصلب ده اللي محدش يقدر يقرب له أصلا تخليه مية سائل كده واخد بال حضرتك اهي النار ديت اللي بتسيح الحديد والصلب جزء من سبعين جزء من نار الآخرة طب النار اللي بتسيح الحديد والصلب دي كفاية أوي يا رب ده, ده, ده, ده هنعمل فيها إيه دي لا ده التانية أكبر منها بسبعين مرة ده في رواية مسلم طب في رواية أحمد لا الموضوع أكبر في رواية أحمد بسند صحيح ان نار الدنيا اقل من نار جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم ب- اقل بالنسبه ليها واحد الى 100 قال ناركم هذه التي تقولون عليها جزء من مئة جزء من نار الآخرة كده يعني ربنا سبحانه وتعالى حذرنا وقال فمن زحزح مجرد بس ما تتزحزح فمن زحزح عن النار عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يا ده انت فزت فوز عظيم ده انت فقد تحقق فوزك فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عشان كده النبي قال و- و- وايه وكلمه والله العظيم عجيبه الحديث رواه البخاري ومسلم قال اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمره لو تقدر تتقي النار يا اخي الحبيب ويا اختي الفاضله ويا امي الغاليه ويا ابي الغالي ويا ابني وبنتي ويا مسلمين وحبايبي ويا اهلي ويا ناسي لو نقدر نتقي النار بنص تمرايه نعمل لأن النبي قال كما في مسلم لا تحقرن من المعروف من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ابتسم في وش الناس تاخد صدقة ساعد فقير صدقة آه، آه، آه، يعني آه، آه، ساعد واحد انه يركب عربيته وهو كبير في السن صدقه آه، آه، حاول بقدر الامكان ان انت تجمع شغلتك في الدنيا جمع حسنات جمع على قد ما تقدر لان الدنيا دار عمل ولا حساب والآخرة دار حساب ولا عمل الدنيا مزرعة للآخرة اللي هتزرعه هنا والله العظيم هتلاقيه هناك كل اللي نفسك تلاقيه هناك اعمله هنا ولذلك كان أحد السلف لما كان واحد فقير جاي بيقول له أعطيني شيئا لله أعطيني مما أعطاك الله فابتسم وأعطاه عشرة دنانير وقال أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا من دنيانا لأخرانا الله شوف المعنى الجميل أمنا عائشة رضي الله عنها كانت لما تتصدق كانت تحط عطر على الصدقة فقالوا لماذا يا أمة قالت لأن الصدقة تقع في يدي في يد بين يدي الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع في يد الفقير يا سلام فأنا أعطرها لله سبحانه وتعالى شوف المعنى الجميل ده فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان الرجل ده المسكين دوت ماشي على الصراط فهو يمشي مرة وما قالش بيسرع ما قالش بيجري ما قالش الكلام ده خالص قال ماشي شوية وبعدين شوية وقع وقع على الصراط هو الصراط ده هو هو شارع هيقع فيه ده صراط أحد من السيف وأدق من الشعر يعني لو وقع هو متعلق وخايف لا يقع يمين ولا شمال لانه لو رجليه زلت ربنا يعافينا ويعافيكم هيلاقي نفسه في النار فماشي ما يقدرش حتى ينام وقلت لحضراتكم هيعدي في سنين اخر اهل الجنه دخول الجنه هيعدي من على الصراط اللي هو على متن الجهنم هيعدي في سنين طويله جدا تخيل في السنين الطويله ديت حضرتك فكرت في المعنى ده ما قدرش يغمض عينه لحظه تقدر تقعد اسبوع من غير ما تنام تقول لي انا ممكن اتجنن امال الراجل ده يحصل له ايه ده ما غمضتش عينيه لحظه لان لو غمضت لحظه هيلاقي نفسه في النار النار تحتيه ده في ناس بتخاف تركب مركب لا تقع في الميه امال اللي بيخاف امال اللي خايف يقع في النار المفروض يعمل ايه ذكرت لحضراتكم زمان ال ال ال الناس اللي وقعوا في الباخره السلام 98 اللي غرقوا 1100 واحد غرقوا ربنا يرحمهم رحمه واسعه واحدة منهم أم أم من أمهات قابلتني في الحرم قالت لي كنت كنت أنا وابني في الباخرة ديت واترمينا في المية وقعدنا في المية أنا وابني متعلقين في جيركن تخيل حضراتكم ما كانش فيه بتاع واقي يكفي الناس الموجودين اتعلقنا في جيركن 48 ساعة لحد ما جه آخر لانش واكتشفنا فخد مجموعة وقال راجع لكم تاني ودي آخر مرة هرجع لأن خلاص الناس خلصوا بتقول وقبل ما يرجع اللانش بخمس دقايق ابني غري قدام عينيا جت موجة فرقتنا عن ال... عن الجيركن فرجعت انا للجيركن ابني ما لحقش ابني 16 سنه وكان خاتم القران مات قدام عينيا تخيل حضرتك فلو قال لو جال لانش في ساعتها وقال لك همد لك الحبل وهطلعك بعد ما قعدت 48 ساعه بتصارع الامواج والموت بس بشرط تصلي تقدر تقول له مش هصلي بشرط تلبسي حجاب تقدر تقولي مش هتلبسي حجاب اه طبعا هلبس حجاب كل ده عشان خايفه من ميه امال اللي خايف من النار يعمل ايه الحديث بقية هنكمل مع بعض قصة آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة ويجنبني وإياكم النار يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله الله يا الله مولانا رؤوف رحيم يا الله أوحى لنبيه الكريم يا الله بكلام